يتلوها يطلبها علما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن رب تبارك وتعالى نلتف اليوم مع أصول رواية ورش عن الإمام نافع في الحقيقة أنا كنت وعدتكم في الحلقة السابقة هنتكلم النهاردة كلام هام جدا لأول مرة يقال منذ أن بدأنا برنامج رواية ورش احنا هفكركم سريعا باللي أنا قلته من قبل احنا كنا مررنا بالأصول وقد تكلمت على القراء أو ما يسمى بمصطلح القارئ واتفقت معاكم لو تتذكروا أن القارئ هو كل ما نسب لإمام من الأئمة العشر وكنت عرضت عليكم القراءات العشر بدءا من الإمام نافع المدني وانتهاء بخلف العاشر واتفقت معاكم لو تتذكروا ان انا عندي قراء سبعة والقراء السبعة من نافع الى الامام الكسائي يطلق عليهم بقراء الشاطبية وبدءا من الامام ابي جعفر المدني الثاني وانتهاء بخلف العاشر يطلق عليهم بقراء الضرة لما نجمع هذه المحصلة سبعة زائد ثلاثة يديني قراءات عشرة اتفقت معاكم ان انا عندي في مصطلح اسمه العشرة الصغرى والعشرة الكبرى ومحل الخلاف او الاختلاف بينهم يتمثل في حاجة اسمها الطريق واديتكم مثال عملي وقلت لكم انا ان تلقيت من شيخي عبد الرحيم علو القراءات العشر او تلقيت من شيخي القراءات العشر فضيله الشيخ عبد السميع ايضا فبقول ان الشيخ عبد الرحيم او الشيخ عبد السميع هم القارئ في قمة الهرم اسمه القارئ أنا كمحمد حسن بالنسبة لهم راوي فرواية محمد حسن بالنسبة للقارئ يبقى أنا عندي المربع الأولاني يمثل القارئ بينزل من القارئ كم تلميذ أو كم راوي قلت اتنين من الرواة الراوي الأول والراوي الثاني طب أنا كمحمد حسن راوي بالنسبة بروي عن الشيخ عبد الرحيم أو بروي ما عشان كده من هنا جه مصطلح رواية بروي عن الشيخ عبد الرحيم او بروي عن الشيخ عبد السميع طب ما كان بيحضر معايا ويتتلمذ عن يدي مثلا على سبيل المثال اخونا محمد مصطفى او عصام المهندس عصام او اخونا ياسر محروس هم بالنسبة لي هم بالنسبة لي الطرق الطريق اللي هينقل رواية محمد حسن يبقى انا بروي عن الشيخ عبد الرحيم الشيخ عبد الرحيم هو القارئ انا بالنسبة له محمد حسن راوي بالنسبة لي محمد مصطفى او ياسر او عصام بالنسبة لي طريق طيب في نقطة اخرى الطريق دول انا قدامي قاعد ثلاث تلامذة قدامي قاعد كام تلميذ مثلا لو تمثلت او بنتخيل مع بعض دلوقتي ان انا قاعد قدامي ياسر وقاعد قدامي محمد مصطفى وقاعد قدامي عصام دي طرق بالنسبة لي طيب في نقطة مهمة جدا عصام قريته مثلا ورش بالقصر محمد مصطفى قريته ورش بتوسط البدل ياسر محروس قريته ورش بإشباع البدل يا ترى اللي أنا قريته لهم دوت قصر توسط إشباع ده اسمه إيه يعني عايز تقول إن في مربع رابع هينزل من الطريق أنت عندك قارئ راوي طريق المربع الرابع اللي هينزل ده اسمه إيه اسمه وجه وده الجديد اسمه إيه وجه عشان كده لما أنا بقول لك يا فلان اقرأ هتقرأ بوجه إيه يقول لي هقرأ بوجه القصر يا فلان اقرأ هتقرأ بوجه ايه هقرأ بوجه التوسط يا فلان او يا فلانة هتقرأي بوجه ايه هقرأ بوجه الاشباع يبقى اذا صار عندي القارئ ثم الراوي ثم الطريق ثم الوجه طب ما تيجي نتابع هذا الكلام سويا ونشوف الكلام اللي انا قلته مناطه جاي منين او تعريفه ايه اول حاجة ما هو تعريف الوجه تعالوا نتابع سويا الوجه هو قيام القارئ قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء هو قيام القارئ تابعوا معايا هو قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء أثناء القراءة يعني أنا دلوقتي طبعا كلمة قيام القارئ عشان ما يتلبث عليكم انت قلت لنا القارئ وراه طريق لا انا ما اقصدش قيام القارئ اللي هو القارئ زي نافع القراء العشرة لا لا اللي انا اقصده بكلمة قيام قارئ ان انا لما اجي افتح مصحفي وهقرأ كإنسان عادي كبشر عادي مش نافع ولا ورش ولا قانون لا كإنسان عادي هفتح مصحفي اهوت هفتحه انا دلوقتي اه والله ده انا هختار ان انا اقف على المد العرض للسكون باتنين هختار خلي بالكم من كلامي هختار اقف على المد العرض للسكون بالتوسط هختار اقف على المد العرض للسكون بالاشباع هو ده كلمة معناها قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء أثناء القراءة طب ما تيجي نكمل فبقول هو قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء أثناء القراءة مثال طب ما تدينا أمثلة زي, زي الرياضة يقول لك قيام قارئ باختيار وجه توسط البدل أثناء القراءة برواية ورش أنا والله مزاجي هفتح مصحفي وعايز أقرأ النهاردة رواية ورش بس هقراها بوجه توسط البدل انا مزاجي كده انا عايز اختم ختمتي بورش وهختار وجه توسط البدل خلي بالكم من الكلام يبقى قيام قارئ باختيار وجه توسط البدل اثناء القراءة برواية ورش طب ما تيجي تاخد المثال الثاني المثال الثاني بيقول قيام قارئ باختيار وجه قصر المد العرض للسكون لما باجي اقف على اواخر الايات ده مش مد عرض للسكون يبقى قيام القارئ باختيار وجه قصر قصر المد العارض أثناء القراءة برواية حفص يبقى ده اسمه الايه الوجه يبقى لما اختار وجه هشتغل بيه او اقرا بيه هو ده اسمه الايه الوجه طب ما تيجي ناخد معلومة مهمة جدا ملحوظة ملحوظة الملحوظة دي قبل ما نعرضها خليكم معايا كده لحظة الاول هو انا لما نيجي نقرا ورش ومن ساعه ما بدانا برنامج حق ورش وكنت بعلمكم ورش وما زلنا بنتعلم حتى الان ان ورش فيه ثلاثه البدل اتنين واربعه وسته بس فاكرين قلت لكم ايه قلت لكم ان شيخنا الشيخ الحصري وشيخنا الشيخ عبد الباسط سجل مصحف روايه ورش بوجه ايه انا بتك على كلمه وجه عشان عايز اثبت اللي بقوله سجله بوجه توسط البدل حد يسألني يقول لي لماذا لأنه الوجه المقدم أداء أو الأشهر أداء هو ده اللي أنا عايز أقوله يبقى لما أجي أقرأ وقدامي كلمة مثلا فيها أكثر من وجه وجه التوسط توسط البدل ده الأشهر يبقى هسجل بيه هو ممكن يا شيخ محمد ما تيجي تسقط لنا الكلام ده على رواية حفص عشان تقرب لأذهاننا صحيح احنا فهمنا فاهمين ورش دلوقتي طب ما تسقط لنا الكلام ده على حفص برضه بالمرة عارفين واحنا بنقرا سورة الأنعام قول ربنا تبارك وتعالى قل الذكرين الذكرين مد الفرق اللي بتتمد ستة مش فيها وجه تاني قل الذكرين يمد ستة يسهل يبقى أنا قريت الكلمة دي بإيه بكم وجه أنا عايز أتك على الكلمة دي قريت الكلمة دي الحفص بكم وجه بوجه المد وبوجه عايز أسمع وجه التسهيل بس في سؤال ما هو الوجه المقدم أداء الوجه المقدم أداء هو وجه المد ست حركات إيه دليلك دليل العلماء والمتون والتلقي ولذلك ضبط المصحف الشريف لما نفتح مصاحفنا هنلاقي كلمة آه الذكرين وكلمة آه الله وكلمة آه الآن عليها الموجة بتاعت المد طب ليه ما تعملش عليها الدايرة السوداء بتاعت التسهيل زي آه أعجمي لأن المصحف إذا كانت الكلمة تقرأ بوجهين فدائما يرسم المصحف على الوجه المقدم أداء دي من مصطلحات علم الضبط هذا علم يدرس اسمه علم الضبط يبقى لما يأتي في رسمة مصحف هذه علوم يا إخوة لما أجي أرسم كلمة في المصحف لما أجي أرسم كلمة في المصحف وأكتبها دايما أكتبها بالوجه المقدم أداء هي دي اللي أنا عايز أتك عليها وأقولها تعالوا نرجع بقى نشوف الكلام بقول ملحوظة إذا كان بين الأوجه وجه أشهر في الأداء وجه أشهر في الأداء العملي فيطلق عليه بالمقدم أداء مثل مد البدل لورش فيه وجه القصر والتوسط والإشباع علما بأن وجه التوسط أشهر في الأداء لذلك يقدم أداء أبتدي بالقراية بيه وصلت المعلومة دي يبقى أنا عرفت دلوقتي حاجة اسمها وجه وتعلمت حاجة تانية عرفتها إن في حاجة لما أجي أقرب وجه وقدامي أكثر من وجه ووجه هو اللي يقدم يبقى اسمه الوجه مقدم إيه؟ أداء طيب في بقى معلومة مهمة عايز أضيفها حاجة اسمها الخلاف الواجب والخلاف الجائز آه إيه الموضوع ده قبل ما نعرضه برضو أنا عايز أ- أ- أ- أوضحه قبل ما أبينه في حاجة اسمها في علم القراءات الخلاف الواجب والخلاف الجائز ايه قصة الخلاف الواجب وقصة الخلاف الجائز الخلاف الواجب ان انا لو عايز اتعلم ورش وعايز اتعلم حفص يبقى يتعين عليا اعرف الخلافات اللي بين ورش وحفص يتعين عليا ان انا اعرف ايه الخلافات اللي بين ورش وحفص ما ينفعش يختلط الحبل بالنابل ما ينفعش اخلط قواعد ورش على قواعد حفص ولا قواعد حفص على قواعد ورش الامور تتداخل فعشان كده يتعين عليا او يوجب عليا او لازم طالما ان هقرا ورش واقرا حفص خلاص ان انا اعرف مناطات الخلاف بينهم يعني هديكم مثال انا هقرا بورش وحفص يبقى لازم اعرف الخلاف في المد المتصل المد المتصل لورش اه ده ستة حفص المد المتصل اه ده اربعة المنفصل اه ده ورش يمده ستة انا بتكلم على الشطبية طبعا طب وحفص اربعة يبقى ده اسمه خلاف واجب ما ينفعش يختلطوا الاتنين مع بعض صح ولا لا يبقى ده اسمه الخلاف الواجب اما الخلاف الجائز انا عارف مثلا بقرا برواية حفص اه بس انا عارف ان حفص ليه اوجه في المد العارض يعني هيقف على المد العارض باتنين واربعة وستة كون ان انا اعرف الخلافات دي واختار وجه هذا الاختيار على سبيل التخيير انا اللي اخترته محدش اجبرني عليه يعني محدش هيجي وانا بقرا حفص يقول لي لازم تقف على العارض اتنين لازم تقف على العارض اربعة لازم تقف على العارض بستة ما عندكش حل لا ما حدش هيقول لي كده عشان هذا الكلام على سبيل التخيير فلذلك لقب بالخلاف الجائز تعالوا نشوف الكلام ده يبقى عندي خلاف واجب وخلاف جائز تعالوا نشوفه الخلاف الواجب عشان كده بقول فائدة لاحظ معي الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز الخلاف الواجب عبارة عن الخلاف الخلاف بين القراءات والروايات والطرق ده ممكن يبقى في خلاف خلاف بين قراءة نافع وقراءة عاصم ممكن يبقى في خلاف بين رواية ورش ورواية حفص ممكن يبقى في ذاته نفسه الرواية الواحدة بين الطرق نفسها في خلاف يعني على سبيل المثال طريق عبيد بن الصباح ممكن لحفص يعني الاثنين منبعهم حفص عبيد وعمرو لكن سبحان الله قد تجد في خلاف بين عب- عبيد بن الصباح وبين عمرو بن الصباح في الر- في الطريق طب وما هو الخلاف الجائز الخلاف الجائز عبارة عن الخلاف بين الأوجه وتكون على سبيل التخيير يعني يبقى مبدأ العرض السكون 2 4 6 أنا أخير هقب ب 2 أو 4 أو 6 طب إيه تاني بين إيه بقى تاني الفرق بينهم تعال بقى ناخد المثال الخلاف بين روايتي ورش وحفص في مقدار المد المتصل صح كده الخلاف بين روايتي ورش وحفص في مقدار المد المتصل طب وفي الخلاف الجائز مثل الخلاف بين أوجه المد العرض وقف المد العرض هقف باتنين واربعة وستة في خلاف ولا ما فيش خلاف اه ده في اتنين وفي اربعة وفي ستة حد يقدر يجبرني على شيء لا انا ممكن اقف باتنين وممكن اقف باربعة وممكن اقف بستة فعلى القارئ تعالوا بقى نشوف الخلاف الواجب فعلى القارئ إذا أراد أن يقرأ برواية ورش عن نافع مثلا أن يتعرف على مقدار المد المتصل يبقى عشان هنا اقرب ورش لازم اعرف مقدار المتصل ولو اقرب يا حفص برضه لازم اعرف مقدار المد المتصل لان في خلاف بين ورش وايه وحفص اما في الخلاف الجائز فيجوز خلي بالكم كلمة فيجوز عشان كده خلاف جائز فيجوز للقارئ اختيار اي وجه من اوجه الوقف على المد العارض وصل الكلام هذا هو الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز يبقى النهاردة فهمنا يعني وجه ثم تطرقنا سريعا إلى ما يسمى بالخلاف بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز أنا كده هقف عند هذا القدر في الأصول عشان نبتدي نشوف التلاوة المنهجية بتاعتنا النهاردة فيها إيه التلاوة المنهجية بتاعتنا من الآية 174 إلى الآية 180 من سورة آل عمران عندي فرش الحروف عندي أول حاجة في الآية 176 عندي قول الله تبارك وتعالى يحزنك قرأ حفص بفتح الياء يا وبضم الزاي زو فيقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون أما ورش فيقرأ يحزنك يقرأ ورش بضم الياء وبكسر الزاي فتقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون عندي في الآية 178 والآية 180 الفعل يحسبا قرأ حفص بفتح السين فتقرأ ولا يحسبن الذين أما ورش فيقرأ بكسر السين فتقرأ ولا يحسبن الذين تعالوا ناخد الأصول عندي في الأصول أول حاجة عندي قاعدة بتقول قرأ ورش عن نافع القاعدة دي بقى مهمة جدا النهاردة قرأ ورش عن نافع بالقصر والتوسط والإشباع في مد البدل احنا لا- طبعا الكلام ده محفوظ ورش له في مد البدل 2 و4 و6 أما مد اللين المهموز فورش ليه فيه أربعة وستة التوسط والإشباع في اللين المهموز فكيف للقارئ أن يجمع بينهما أنت بتقول إن البدل اتنين وأربعة وستة واللين المهموز أربعة وستة طب افرض آية جالك فيها بدل ولين مهموز تجمع بينهم إزاي تعالوا كده ناخد الآية 177 الآية 177 فيها مد بدل 2 و4 و6 لما بنبص كده للآية 177 فيها مد بدل 2 و4 و6 وجنبها مد لين مهموز 4 و6 لما اجمع بينهم اعمل ايه لو قريت البدل باتنين هعمل اللين المهموز باربعة ولو قريت البدل باربعة هقرا اللين المهموز باربعة برضو يعني البدل قريته باتنين يبقى اللين المهموز باربعة ولو قريت البدل باربعة يبقى اللين المهموز أربعة طب ولو قريت البدل بستة إشباع يبقى أنا ليا في اللين المهموز أربعة وستة نمرة ثلاثة أهو الإشباع هيبقى عليه في اللين المهموز أربعة وستة نصيب الأسد طب ما تيجي نعمل العكس في الآية 176 أنا تعمدت إن أنا أقدم 177 على 176 عشان نمشي الترتيب الطبيعي مد اللين المهموس فيه أربعة وستة والبدل اتنين واربعة وستة لو قريت اللين المهموس بأربعة يمشي معاه إيه في البدل شوفوا الحالة اللي قصادها كده لو قريتوا اللين المهموس بأربعة يمشي عليه اتنين ويمشي عليه أربعة ويمشي عليه ستة العكس يبقى اللين المهموس لما يقرأ بالتوسط أربعة يبقى عليه في البدل اتنين واربعة وستة أما لو قرينا اللين المهموس بستة فليا في البدل ستة وصل الكلام؟ طيب تعالوا ناخد الفوائد عندنا ألفاظ فيها إبدال الهمز الساكن من هذه الألفاظ كلمة مؤمنين تبدل بواو مادية فتقرأ مؤمنين الآية 175 عندي المؤمنين برضو تبدل بواو مادية فتقرأ المؤمنين الآية 179 عندنا تؤمنوا برضه هتبدل بواو مادية ما شاء الله النهاردة تلاوة النهاردة كلها إبدالات واو تؤمنوا الآية 179 عندي ألفاظ هيحصل فيها نقل ألفاظ هيحصل فيها النقل همسك الهمزة شيلها واخد الحركة بتاعتها احطها على السكن اللي قبلها زي كلمة الآخرة هعمل فيها نقل الآخرة ولا ننسى أنه مع النقل فيه ثلاثة البدل خلاص الآخرة الآخرة الآخرة عندنا برضو كلمة بالإيمان برضو هيبقى فيها نقل مع ثلاثة البدل بالإيمان بالإيمان بالإيمان عندي عذاب أليم هيبقى فيها نقل فتقرأ عذاب أليم وعندي والأرض فيها نقل أيضا فتقرأ والأرض الآية 180 ملحوظة عندي بدل فآمنوا عندي بدل في الآية 179 فآمنوا فآمنوا هل الهمزة دي اعتراها شيء ما اعتراهاش شيء لذلك الهمزة محققة يبقى ده اسمه بدل محقق ونفس الأمر آتاهم في الآية 180 الهمزة لم يعتريها شيء يبقى برضو الهمزة محققة فده اسمه بدل محقق عندي بدل مغير بالنقل اه مش الهمزة حصل لها تغيير اتشالت واتاخدت الفتحة بتاعتها اتحطت على اللم يبقى حصل تغيير للهمزة واتشالت ولا لا فعشان كده بنسميه بدل مغير بالنقل بالإيمان الآية 177 نفس الأمر عندي ترقيق الراء الآخرة الراء مفتوحة وقبلها كسر عشان كده هيرققها ورش خير لأنفسهم الراء مرققة نظرا لأنها مضمومة ومسبوقة بياء اللينة في الآية 178 وأيضا خيرا لهم في الآية 180 وعندي كلمة ميراث السماوات أيضا الراء مرققة نظرا لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء مادية أدي اللي في صفحة اليوم صفحة النهاردة ما شاء الله عامرة بالأحكام لرواية ورش هن هقرأ بإذن ربي تبارك وتعالى اليوم وفي انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى تابعوا التلاوة معايا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في الآخرة في الآخرة إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان لن يضروا الله شيئا شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين طيب أنا هتوقف عند الآية 178 أخونا بيقول معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا شيخ؟
اتفضلي يا أخت افتخار الله يحييك أبدأ؟
اتفضلي من مطلع الصفحة إن شاء الله فانقلبوا طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في الآخرة يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يبقى حضرتك يا أخت افتخار قرأتي بوجه توسط شيئا صح؟
نعم صحيح طيب فلما وسطتي شيئا رحتي على البدل بالقصر والتوسط مم، والإشباع
صحيح صحيح طب ولو أشبعتي شيئا بقى هتروحي على البدل بإيه؟
آه، يأخذ نصيب الأسد التوسط والإشباع من غير ال- القصر ما في قصر آه بس هذا الكلام نصيب الأسد لو بدأت ببدل لكن الآية هنا بادئة بلين ايوه صح صح صح؟ عشان كده يعني.
لما بدأنا بشيء بدأنا بيها أربعة بس فروحنا أيوة.
على البدل اتنين وأربعة وستة
صحيح.
يتبقى عندي بقى يتبقى عندك وجه واحد إنك تعملي شيء بوجه الإشباع مع إشباع البدل
نعم يعني أرجع ثاني أجيب ال إشباع اللين مع إشباع البدل
طيب إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة هم.
ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان بالإيمان بس انتبهي انت عندك نعم.
برضو بالإيمان بدل معاها شيئا فلازم نربطهم مع بعض هنا بقى هتمشي كدرجات السلم تعملي صحيح.
البدل اتنين تعملي شيء أربعة تعملي البدل أربعة شيء أربعة زيها تعملي البدل ستة نصيب الأسد بقى هنا تعملي البدل ستة تعملي شيء أربعة وستة
طيب يلا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان آه هنا لا ما في إلا التوسط صح؟ التوسط عليه القصر والتوسط الإشباع لا القصر قصر بالإيمان هتمشي عادي تروحي عند شيء بالتوسط فقط
طيب طيب إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا تمام يبقى كده البدل بالقصر خدت توسط شيئا هتوسطي البدل تعملي بشيئا ايه توسط أيضا نعم
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر لن يضروا الله شيئا
هتعملي بقى اشباع البدل نصيب الاسد نعم توسط شوي نعم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا
هم.
أرجع مرة ثانية بالإيمان بالإشباع إيه، اشبعي بقى إيه، إيه، اشبعي شيئا مش بالايمان طيب شيء ووصلي لن يضروا الله شيئا ولهم ولهم عذاب ولهم عذاب أليم بارك الله فيك يا اخت افتخار أحسن الله عليك الله يرضى عليك هم دول اهم ايتين على فكره في الصفحه الجمع بين البدل واللين المهموس سواء كان مين او جاء قبل مين معنا اخونا متولي السلام عليكم عليكم
السلام عليكم يا متولي اقرأ منين يا مولانا الله يرضى عليك تفضل يا متولي نقرأ منين من مطلع الصفحة فانقلبوا حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين بارك الله فيك يا متولي أحسنت طيب معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت إسراء أبدأ من أين إن شاء الله من مطلع الصفحة إن شاء الله للتأكيد على الأيتين هتجمعي هتقرأي بأوجه ولا بوجه واحد هقرأ بالتوسط تفضلي إن شاء الله هتقرأي بإيه عايزين نأكد على المصطلحات النهاردة بالتوسط إن بوجه شاء الله التوسط بوجه التوسط أي نعم حاضر بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في الآخرة في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير أنما نملي لهم خير لأن خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين بارك الله فيك يا أخت إسراء أحسنت معنا أخونا محمد من أسيوط السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم محمد محمد جزاكم الله خيرا وجزاكم مثل تفضل أخي محمد صوت مش واضح.
رضوانا الله والله العظيم وضح صوتك أخي محمد ع- علي صوتك شوية وضحه
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم بارك الله فيك أخي محمد أحسنت جمع طيب يا أخي محمد حقيقة يعني أخونا محمد جمع آه، كيفية بكيفية طيبة إنه قرأ زي ما احنا عملنا بتوسط شيئا ثم ثلث البدل على توسط اللين المهموز ثم أشبع اللين المهموز وعليه إشباع البدل فقط ده ترتيب دوت ترتيب في كيفية الجمع آه، معنا اتصال آخر أخونا الطيب من تونس السلام عليكم السلام عليكم سيدي حسن الله جزاكم الله خير سيدي وجزاكم مثل أخي الكريم الله يبارك فيكم ان شاء الله سيدي أعزك الله آه، ابدأ من أول فانقلبوا بنعمة من الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بال... بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير خير لأنفسهم لا تمد الياء أخي الطيب طيب طيب سيدي حتى انقطع علي النفس جزاك الله خير سيدي أعد وعيد إن شاء الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير أنما نملي لهم خير خير لأنفسهم أخي الكريم نعم سيدي شرط أن تمد ياء اللين وصلا أن يأتي بعدها همز فشرط أن يمد اللين هو اللين المهموز الذي يتبعه همز وها هنا لم يتبع ياء اللينة همز آه بل مش تبعها مجموع.
راء ولذلك آه.
خير آه جزاك لأنفسهم الله خير آه لما الدليل اللي وقت جي بعده همزة أي نعم هو الذي يمد آه.
فقط جزاك الله خير سيدي جزاكم الله طيب ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم نعم
إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين بارك الله فيك أخي الكريم الله يبارك فيك الله سيدي يبارك.
جزاك الله خير سيدي وجزاكم الله معنا الأخت أم أسماء من الفيوم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أخت أم أسماء السلام عليكم طيب طب تتابع المنتصف الاخر من الصفحه عشان اخواننا يعني آه، اتلقى اتصالات بقى في المنتصف الاخر ان شاء الله تشاركونا بقى ال- الصفحه منتصف الصفحه الباقي تابعونا كده في التلاوه ان شاء الله وايه أنا اتلقى الاتصالات طب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا احمد الحمد لله بخير طيب تفضل يا احمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان بالإيمان احمد نعم كم تبلغ من العمر يا احمد آه، ثلاثة عشر سنة ما شاء الله الله اكبر يا ابني الله اكبر بس خلي بالك يا احمد من حاجه نعم بالايمان نعم بالايمان نعم.
انت انت هتجمع الايه دي يبقى بالايمان تعملها اتنين بس وتروح على شيء اربعه إن شاء الله يلا طبق
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم احمد نعم اترك رقم الهاتف بتاعك ان شاء الله آه، في الكنترول إن شاء الله أعزك الله يا أحمد بارك الله
حقيقة نموذج رائع أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي والديه آه، معنا الحاج عبد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاج عبلة أبدأ منين؟
آه، من قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا فآمنوا فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم بما آتاهم جميل بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بس انتبه يا حاج عبلة أيوة كلمة آتاهم أنا صحيح ما نوهتش عليها في التلاوة لأن أنت عمال آه، عايز ده أشوف في- بقى الناس آه، ده في ابتدينا نتفهم فيها ولا لا اجتمع البدل مع ذوات الياء أيوة أيوة فعندك القصر هياخد فتح والتوسط ياخد إيه تقليل طب والإشباع ياخد فتح وتقليل أنت عملت الفتح ولم اه، آه، وما ما أديتيش جبتش التقليل التقليل، هاتي بقى آه.
الإشباع على التقليل أجيب الإشباع التقليل نعم حاضر لو شاء الله جبت. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا مظبوط كده اه بس بين ترقيق الراء هو ولا- خيرا آه.
لهم هو خيرا لهم نعم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الأرض الأرض بس أنا موافقك صحيح هتتعمل كده بس هنا آه، مش هينفع الواو، دي آه، بقى نسيت الواو صح تمام آه.
لأن لا يوجد فصل لو عما بعدها طبعاً رسما سيد الواو ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بارك الله فيك يا حاج جزاك عبد الله خير فضيلة الشيخ الله طيب آه، أخونا المخرج بيقول لنا إن هذا كان آخر اتصال طيب يعني الحمد لله برضو سمعنا المنتصف الآخر من الصفحة بس حبيت بس أنوه عن شيء ننتبه إليه في الأداء ما كان الله ليذا ليذا بينوا خلصوا الذال من الراء ليذرا عشان ما تنقلبش الذال إلى ظاء فتطلع ليذرا لا أنا عايز ليذرا ليذرا هكذا آه، أيضا نخلي بالنا وننتبه إلى ليطلعكم ليطلعكم قلقلة الطاء وكسر اللام ليطلعكم وطبعا احنا عندنا فآمنوا تثليث البدل احنا اتفقنا عليه خلاص فلكم صلة الميم بمقدار الإشباع ولا يحسبن نوهنا عليها في الفرش آتاهم هي كانت مناط أو مربط الفرس في المنتصف الآخر من الصفحة وده ما نوهتش عليه وتعمدت عدم التنويه عليه آه، في التلاوة عشان أشوف اجتهادنا احنا بقى احنا قلنا من الحلقة الماضية إن أنا من حقي إن أنا أطمئن بقى إن خلاص ابتدت الناس تتفهم معايا ورش فأنا عندي آ بدل في اتنين وعندي تاهم فاتياء فيها فتح وتقليل فلو أنا كسرت آ هعمل في تاهم فتح آ توسط يبقى تاهم بالتقليل آ إشباع ليتاهم بالفتح تاهم بالتقليل نصيب الأسد لي الفتح ولي التقليل ولا ننسى ولله ميراث السماوات ترقيق الراء ثم آخرا والأرض والأرض فيها النقل زي ما أنا نوهت عليه ولكن ما ينفعش أقول الأرض الأرض ليه ما ينفعش عشان ما ينفعش أفصل الواو عما بعدها رسما إزاي هفصلها ما ينفعش أفك الواو عن الكلمة اللي بعدها ده كان سبب اعتراضي إن أنا ما ينفعش أقول الأرض أو الأرض دوت اللي كان في صفحة اليوم حقيقة كانت مشاركة طيبة من كل الناس النهاردة بفضل ربي تبارك وتعالى من الإخوة والأخوات آه، الحلقة القادمة إن شاء ربي تبارك وتعالى هيكون ليها مفاق خاص ليه هيبقى ليها مفاق خاص لأن أنا قلت بدءا من حلقة اليوم يمكن أنتوا سمعتوا مني اللي فات ده كله قبل كده لكن بدءا من حلقة اليوم أنا كنتش اتكلمت قبل كده من منذ بدء الحلقات عن الوجه أو الخلاف الواجب والجائز وأيضا الحلقات القادمة جاية فيها حاجات كتير يعني فيها هتكلم عن ورش نفسه مين هو ورش واسمه ايه وسنده ايه يا ترى كان شكله ايه اخلاقه كانت ايه خلقه كان ايه حتى لون شعره حتى لون عينيه حتى لون بشرته كل ده هتكلم عنه في الحلقات القادمة عشان نعرف ورش ده ايه انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابعها